بسم الله الرحمن الرحيم موقع الربانية الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب يقدم نحمده تعالى واستعينه واستغفره واعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإخوتي في الله أولا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا كيف حالكم مع الله أسأل الله أن يصلح حالي وحالكم وأن يعفو عني وعنكم وأن يثبتنا وإياكم على الإيمان وأن ينجينا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن لا شك بعد رمضان أن القضية المثارة أكثر الناس يتكلمون عن الفتور بعد رمضان الحاصل بعد رمضان أن الناس في رمضان أكثر الناس حتى الملتزمين منه كان شعلة نشاط في العبادة في رمضان في القيام وفي الذكر وفي تلاوة القرآن وفي الدعاء وفي حضور القلب في البكاء حتى أنني تلقيت أسئلة كثيرة في مسألة القنوت بعد رمضان هينفع ندعي تاني بعد رمضان ولا شك أن القنوت حديثه ثابت حديث الحسن بن علي حين علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاء القنوت اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت كل ليله في وتر كل ليلة فهو مشروع لكن الناس لا تعرفه إلا في رمضان ولا يحضر البكاء والنحيب والعويل إلا في رمضان سبحان الله العظيم فالسؤال عن عوامل الثبات بعد رمضان أسأل أن يثبتنا وإياكم وكان قد خطر ببالي خاطر في أصول الوصول إلى الله تعالى في سر ثبات القطار القطار تجد القطار من القاهرة إلى الإسكندرية طريقه واحد فسر ثباته في أمرين القاطرة والقاطرة التي تجر كل هذا القطار أنتم تعلمون أن كل عربات القطار ليس فيها محركات ولا لا؟ ها؟ وإنما هذه القاطرة الأولى هي التي تجر كل تلك العربات السر في ثبات القطار ووصوله القاطرة اثنين القضبان القضبان الذي يمثل بالنسبة للمسلم القاطرة عقيدته والقضبان المنهج القاطرة هي العقيدة القاطرة التي تجر القطار اللي هو احنا بنسميه عندنا في الفلاحين الجرار ما اعرفش انتوا بتسموه ايه لكن اه الايه هو الجرار برضو طيب ماشي الجرار هذه القاطرة التي في البداية كلما كان الاشتعال أقوى كلما كانت هي نفسها أقوى وأسرع وهذا الاشتعال في قلب المسلم دايما قلت عليه خلي بالك أنه إذا أدخلنا الماء إلى معمل التحاليل يقول لنا معمل التحاليل أنه أكسجين مع مع هيدروجين مش كده طيب يا عم أكسجين وهي- أنا عارف أو يعني أتعلم منكم أكسجين وهيدروجين لو جبنا أكسجين وهيدروجين ووضعناهم في كوباية تطلع مية ما يطلعش مية محتاج إيه شرارة كهربية المعمل كده يقول لي محتاج إيه شرارة كهربية فنفس الشيء لو دخلنا الإيمان إلى معمل التحاليل نلاقيه قول وعمل الإيمان إيه قول وعمل ده عقيدة أهل السنة الإيمان قول وعمل يزيد وينقص القول قولان قول القلب وقول اللسان قول القلب اعتقاده وقول اللسان النطق بالشهادتين والعمل عملان عمل القلب وعمل الجوارح عمل القلب الخوف والرجاء والحب والتوكل واليقين والرضا والإنابة وهذه المعاني القلبية وعمل الجوارح الصلاة والصيام والزكاة إلى آخره الإيمان قول وعمل لو جبنا قول وعمل يدوا إيمان محتاجين شرارة كهربية محتاجين الشرارة الكهربية التي هي حرارة الإيمان في القلب حرارة الإيمان في القلب كلما كانت أشد مع وجود العاملين اللي هم القول والعمل تكون القاطرة أقوى فتشد الجرار كله ولكن هتشد الجرار توديه فين محتاجين قضبان القضبان دي اللي هي المنهج المنهج المنهج الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة من غير المنهج ده عمر واحد راح مشوار وراحوا تاني من نفس الطريق مستحيل لازم العربية راحت يمين شوية وراحت شمال شوية ولقى الدنيا زحمة لف من طريق تاني عمره ما رجع من نفس الطريق أبدا ليه؟ لأن مفيش قضبان لكن القطار عمره راح اسكندرية إلا على هذا القضية هو ده المنهج لما يبقى في منهج للحياة منهج حقيقي منهج أعتقده منهج أؤمن به يبقى كل شيء في الدنيا هيمشي على المنهج يبقى الوصول إلى الله هو كل شيء تبقى صلاتي على المنهج وصيامي على المنهج وذكري لله على المنهج وأكل عيشي على المنهج ومعاملتي مع زوجتي على المنهج وولادي وأهلي وجيراني وكلامي واللي أنا بسمعه واللي بشوفه واللي بعرفه واللي بحبه واللي بكرهه وتبقى حياتي كلها ماشية إيه على القضبان هو ده سر الثبات والقوة الناس اللي ملهاش منهج زي ما قلت ان بقت ظاهرة في زماننا اليومين دول ان الناس بتحب الدين وعايزين دين بس اي دين اي دين وخلاص سواء كان الدين ده بقى بطريقة معجبين بالشيعة عشان حسن افندي غلب اسرائيل وكل اللي يغلب اسرائيل نحبه إذا كان بيشتم أبوك وأمك بيقول السيدة عائشة زنت وبيقول إن سيدنا أبو بكر ملعون وكفر وسيدنا عمر طاغوت وكفر أنت تحبه ده؟ تحبه إزاي؟ هو بقى المنهج هنا لا يحكم أحب مين وأكره مين الدين اللي أنا عايزه أي دين إيه اللي يوصل للجنة يا جماعة؟ هي دي القضية هي دي إيه؟ آه عايزك تقول القضية أن يكون للإنسان في حياته الدين قضية الحياة يبقى هنسميها كده الدين ها آه، قضية الحياة النهاردة التوهان اللي بيحصل مع الناس آه، مش عارف أقول ولا ما أقولش وأنا قاعد متردد من ساعة ما قريت المقالة دي النهاردة عن الانفجار الانفجار الايه الجنسي بيقولوا عليه انفجار الجنسي انفجار الشهواني في شوارع مصر مقالة في الجورنال انا عمال زول افكر من ساعة ما قريتها اقول الكلام ده ولا ما اقولوش فنحن لا نحب أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لكن الواقع أن الفاحشة شاعت للأسف الشديد أنا آسف حقكم علي للأسف الشديد بقى في إشاعة للفاحشة للأسف الشديد الكلام ده نتيجة إيه ما أنا بقول لك أهو أن الحياة صارت عند الناس ليست لهم قضية فيها ما بقتش قضيته الدين في واحد بقت قضيته الكورة صح واحد قضيته الغنى واحد قضيته التمثيل مش كده ها واحد قضيته الفلوس واحد قضيته ما بقاش الدين قضية الناس فاللي عايز يثبت ويمشي صح معصوم لابد أن يصبح الدين ها قضيته هو قضيته مش قضية له لا ده هو هو القضية مش أحد قضايا لا هو القضية معلش سامحوني إن أنا أقول الكلام ده إن كنت قاعد مع أولادي بعد رمضان وبقول لهم يعني أنا لما بقعد أفكر كده من أول ما كنت في ابتدائي وكان معايا في الفصل كنا 54 واحد في ابتدائي في الفصل كان منهم 14 واحد اسمهم محمد فقاعد أفكر فلان فين وفلان وفلان وفلان وفلان وبعدين أمشي كده أعدي شوية بعد الإعدادية بقى أما دخلنا معلمين والدنيا اتفرقت أفكر برضو اللي كانوا معايا في معلمين فين وفين وفين وفين وبعدها بشوية كده بقى في أوائل الثمانينات أشوف اللي كانوا معايا في سكة الدين راحوا فين دلوقتي وبقوا فين في النهاية أحمد ربنا إن إحنا لسه في الدين قولوا الحمد لله هي دي بقى القضية ان احنا لسه في دين في دين في دين انت انتوا فاهميني اه انك انت تبقى عايش في الدين حتى لو شغال بتاع سجاد بس الدين قضيتك حتى لو شغال آه، بتكنس الشوارع بس قضيتك الدين مش الموضوع موضوع ان يعني عشان ما تحملهوش عليا ان انا قصدي ان انا شغال داعيه يعني لا مش قصدي كده مش قصدي كده ده انا قصدي ان الدين هو حياتنا هو حياتنا حياتنا حياتنا ان يكون الدين قضيتك والكلام ده مش من عندي ده ربنا اللي قال كده قال ايه قل ان صلاتي ها ونسكي وايه هي دي الحته دي ومحياي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول مسلمين وخليك معايا انت اسمك ايه محمود خليك معايا يا عم محمود ان ايه ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين ايه ها لا شريك له يعني حياتك لله لا شريك له لله بس مش لله والفلوس ودايما كل ما اقول الايه دي اقول لك يا عم الحاج يا سني ابو جلابيه خضراء هل انت عايش لله ولا عايش للعيال عايش لله ولا عايش لنفسك لشهواتك لأمالك العريضة لأهدافك الجانبية عايش لله ولا عايش لمراتك عايش لله ولا عايش للشغل يا رب ارزقنا الإخلاص ما احنا مش عايزين نكذب أنا بلاش نكذب على نفسنا ولا نكذب. لأنك مهما كذبت على نفسك وعلى الناس ما تقدرش تكذب على ربنا صح؟ ما تقدرش هو لأنه هو شايف وعارف الحقيقة هتقول له ايه ما هو شايفه هل احنا ناس عايشين لله يا ناس شكلها لا فاحنا عشان نعيش لله نعملها ازاي دي اولا انا بحبكم في الله نعملها ازاي نعيش لله اولا ان نجعل الحياه حقيقتها لله ازاي القول المشهور نحن قوم نأكل لنعيش لا نعيش لنأكل فهتحط الأصل الأولاني كده واكتب معايا أنا عارف إن مفيش حد بيكتب زي بعضه ليلتكم فل نمرة واحد أن تعيش على مراد الله منك لا على مرادك من الله تعيش ربنا يريد منك ايه مش انت عايز من ربنا ايه ما احنا شفنا اللي بيصلي علشان عايز فلوس عشان يلاقي شغل واللي بيتوب عشان ربنا يستره وما يتفضحش واللي بيحج عشان ربنا يديله ولاد واللي بيتصدق علشان مش عارف ولاده ينجحوا ولا مريضه يشفى مش انت عايز من ربنا ايه لا ده انت تشوف الله يريد منك ايه احفظها دي احفظها ها هسمعها لك ابو نضاره انت ان تعيش على مراد الله منك لا على مرادك من الله دي نمره واحد لان كل واحد مننا مراده من الله لا ينتهي ماذا تريد من الله ده تريد من الله الهوى اللي انت بتتنفسه صح ولا لا هي عينك هتشوف الا اذا اراد الله لها ان ترى ها ابدا ابدا فلذلك مراداتك من الله لا تنتهي وكذلك مرادات الله منك لا تنتهي فتنشغل بمراد الله منك لذلك هتبدا اول حاجه تحط خريطة لحياتك لأننا إذا قلنا آه لعم محمود بلاش نجيب حد تاني أنت مش حافظ القرآن كله ليه يا عم محمود كلكم هتقول مفيش وقت أنت ما بتختمش القرآن كل أسبوع مرة ليه ها ما فيش وقت هي دي الإجابة اللي الكل هيتعلل بها كلنا يتعلل انت صلة أرحامك عاملة ايه ما فيش وقت انت ما بتعتكفش كل يوم في المسجد ساعتين ليه ما فيش وقت يا شيخ والحقيقة في وقت في وقت لكن احنا اللي مضيعين الوقت لذلك لو انا قلت النهارده لعم الشيخ سيد انت من بكرة تستغفر ربنا كل يوم ألف مرة يقول لي لا كتير طب نبدأ بمية صح كده والكلام ده كل اللي قلت لهم ألف قالوا لي مية والله كلهم بلا استثناء كله قال الكلمة دي أقول له ألف يقول لي مية طب أنت عارف أستغفر الله ألف مرة تاخد وقت قد إيه ربع ساعة 15 دقيقة ده مش بقول لك كلام ده مجربة سنين طويل إن الحمد لله وأستغفر الله ألف مرة تاخد ربع ساعة ماذا يمثل في حياتك ربع ساعة قول لي أنت إيه ربع ساعة ربع ساعة بيضيع يا أخي في مكالمة تليفون يضيع في مكالمة تليفون لذلك اللي يقول مفيش وقت يبقى كذاب في وقت لكن الوقت ضايع محتاجين نرتب وقتنا انا بقول اهو كده لو احنا شويه العزال اللي في الحته دي والمولد ده كله بحترناه هنا في الحته دي بحترناهم كده ما تعرفش تحط رجلك صح ولا لا لكن لما تنسقوا وتنظموا وتحط كل حاجه في ركن الدنيا الدنيا وسعت صح ولا لا هي دي القضيه ان انت لو نظمت وقتك يتسع سر ضيق الوقت ان وقتك مش منظم لذلك نحتاج في تنظيم الوقت الى ان تقسمه الى اجزاء صغيره ربع ساعه ربع ساعه عشر دقائق خمس دقائق احيانا لما يجي واحد يقول لي عايز اقعد معاك يا شيخ اقول له انا هديك عشر دقائق ويزعل يعني انت مهم قوي يعني ايه عشر دقايق يعني لا هي كده عشر دقايق هو موضوعه ما يحتملش عشر دقايق لكن لو قعدنا نلت ونعجن هياخد ساعتين ويضيع لا هم عشر دقايق هو ربع ساعة مفيش عندي نص ساعة أقصى حاجة ربع ساعة ربع ساعة لما تقسم وقتك اربع زي ما قلت لك كده ربع ساعة هتقول الحمد لله ألف مرة ربع ساعة هتقول سبحان الله وبحمده ألف مرة تغرس لك ألف شجرة في اليوم تخيل أنت بقى سبحان الله وبحمده ألف مرة في ربع ساعة شوف خسارتك قد إيه النهاردة كم ربع ضاعوا كم ربع ساعة ضاعوا النهاردة وانت ماشي في الطريق رايح في المواصلات راكب ميكروباص ركبت انا الميكروباص من ثلاث اربع ايام كده من اكتوبر لحد ميدان لبنان وقعدت اتفرج على الناس انا السبحه معايا في جيبي وقاعد قصدي عمال اسبح في جيبي وقاعد بس ببص ده بيتكلم في التليفون وده بيسمعه بجد والله يعني فعلا واحد في الميكروباص بيتكلم في التليفون بصوت عالي وكل الميكروباص منصت ومركز معاه جدا طب انت مركز معاه ليه ها طب ما تيجي نتسلى بالذكر صحيح تيجي نتسلى بتلاوة القرآن المشوار خد حوالي 40 دقيقة لأن كانت الدنيا رايقة شوية يعني فالشاهد ان المشوار لما خد 40 دقيقة ال 40 دقيقة دول لما بصيت على ال 12 ولا ال 11 اللي راكبين في الميكروباص كل دول كانوا بيتفرجوا على واحد, واحد خلص تليفون الثاني طلب ولا رن بدا يتكلم بداوا يسمعوا الثاني واحد عمال يقول للسواق انت هتموتنا انت بتعمل مشاغل فارغه 40 دقيقه دول ثروه ثروه لكن ضاعوا ضاعوا عند اكثر الناس قاعد جنبي واحد كده ف قلت له انت بتفكر في ايه قال لي ولا حاجه قلت له لا لا بجد والله يعني ما تخافش مني بتفكر في ايه قال لي والله ولا حاجه انا مش عارف اذا كان بيكذب ولا ما بيكذبش بس هو لو ما بيفكرش فعلا ولا حاجه هي دي الغفله عارف الغفله يعني ايه هو ده تعرفها انك تقعد كده بتفكر في ايه ولا حاجه دي اسمها ايه الغفله سبحان الله العظيم ولقد ذرانا لجهنم كثيرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اعين لا يبصرون بها ولهم اذان لا يسمعون بها اولئك كالانعام بل هم اضل اولئك هم الغافلون آه شفت الغفلة بقى بتودي فين قاعد 40 دقيقة له عينين ما عملش فيهم حاجة ودنين ما عملش فيهم حاجة ودماغ مخ ما عملش بيه حاجة بهاي مش أنا اللي قلت ده ربنا اللي قال كده لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها وانت لو فكرت كده لهم قلوب لا يفقهون بها لو الإنسان قعد ابن القيم بيقول لك إيه أن بعض الناس يبدأ الذكر بالقلب فإذا استحر الذكر بالقلب طفح على اللسان إن يبقى الواحد قاعد كده بيستغفر بقلبه وبعدين استغفر الله يطلع على لسانه وهو قاعد لوحده قاعد في وسط 11 وحاسس ان هو قاعد في صحراء ما حدش شايفه هو مع ربنا لوحده لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اعين لا يبصرون بها لو فتح المصحف مصحفك في جيبك لا يفارق جيبك ابدا اي واحد يمشي في الدنيا دي من غير مصحف في جيبك او في محفظتك يبقى بيضيع نفسه احيانا الواحد بيطلع المصحف يقرا ايه واحده ويقفل ايه واحده ما يقراش حاجه نص ايه الشاهد ايه ولهم اعين لا يبصرون بها ولهم اذان لا يسمع لو حطينا شريط قرآن وسمعنا لكن لا تفكر ولا أرى ولا سمع أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون الشاهد محتاجين نمرة واحد إن احنا نقسم وقتنا تقسيم صحيح عشان نقسم وقتنا تقسيم صحيح لازم نقسمه أجزاء صغيرة أجزاء صغيرة جدا لابد إن أنا أشغل تفاصيل الوقت أعمل خريطة كده لحياتي أجيب فرخ كبير اللي هو 70% عارفينه ده اه 70% وأقسم ل 24 ساعة اربع 24 في 4 ب 96 أعمل 96 مربع ليوم السبت و96 مربع للسبعة أيام واكتب في كل ربع ساعة شغل إيه الربع ده هعمل فيه هقرا فيه قرآن والربع ده هذكر فيه ربنا والربع ده فيه هتصل بأمي والربع ده هتصل بأخويا والربع ده أبقى قاعد في الشغل هكتب والربع ده حتى وأنا بكتب في الشغل أو بقلب في السج... السجاد مسيطر علينا ليه؟ ها؟ آه بقلب في, ال... في الشغل بقلب ده وبعمل ده لساني شغال يعني انا لو موظف في الحكومه لو انا عامل في مصنع لو انا مدير في شغل لو انا صاحب محل لساني لما يشتغل في الذكر حد يعترض عليا؟ ده يخسر الشغل؟ ما يخسرش الشغل وده يدينا يا عم سيد اهميه حفظ القران لان اللي حافظ بقى هيبقى ايه؟ شغال برضه شغال وانت لو قلت لي ان الوقت كله في الذكر همل انا عايز ربع ذكر وربع قران وربع دعاء وربع اقسم الاربع دي تقسيم مظبوط واجي كل يوم اخر النهار اعلم على الخريطه انا نفذت نسبه كام ما تخافش اول يوم هتلاقيك نفذت 20% من الخريطه و80% ضاع ما يجراش حاجه مش مشكله مش مشكلة عايز بكرة طلعوا عشرة في المية بعده طلعوا سبعين في المية كان يوم جمعة وبعده طلعوا خمسين وستين واربعين وتلاتين وتمانين المهم ان يستمر حسابك كل يوم وبعدين لازم تتطور وتطور نفسك سمعت شريط لقيت حاجة مفيدة جديدة حطها في الخريطة قعدت مع واحد قال لك كلمة مفيدة حطها في الخريطة عدل نفسك وطور نفسك وجدد من إيمانك أهم شيء يا جماعة الصبر قال سبحانه وتعالى فاعبده و آه واصطبر واصطبر لعبادته وعلمائنا يقولوا ان زيادة المبنى تفيد زيادة المعنى ربنا ما قالش واصبر وإنما قال ايه اصطبر فاصطبر لما زاد الطه معناها ان مش الصبر ده ايه حاجه فوق الصبر محتاج انك تصبر عشان تحقق البرنامج اللي انت رسمته ده انت رسمت برنامج البرنامج ده قاعد سنه مش عارف احققه ما يجراش حاجه سنتين ما يجراش حاجه وخمسه وعشره وعشرين بس اصبر اذا صبرت من ادام دق الباب فوتح له بمناسبه الحج يعني وانا سبحان الله العظيم ربنا يفتح اليومين دول كده الواحد بيجهز ان الحج رحله الى الله سبحان الله العظيم شوف ربنا سبحانه وتعالى في الحج خلى اول حاجه في الحج الوقوف بعرفه خارج الحرم ما تروحش على ربنا كده على طول ده انت تجيله من بره وبعدين ما تجيلوش بره مره واحده لا ده يوقفك في مزدلفه وبعدين يوقفك في منى تعمل شويه شغل لازم تحلق وتغير وتذبح قبل ما تدخل له وبعدين تدخل تطوف طواف الافاضه تربيه الطريق لربنا كده عشان كده السيده هاجر عليها السلام ساعد كم مره سبعه لحد الميه ما جت مش من اول مره يا رب انا عايزه ميه وانا قلت انك لن تضيعنا هتضيعنا ولا ايه ما قالتش كده زي ما واحد كان بيقول في التلفزيون من كام يوم قاعد يقول انا انا قلت له يا رب انت انا طلبت منك ما ينفعش ان احنا نتكلم مع ربنا كده تعظيم ربنا لا تعظيم وتوقير واجلاله جل جلاله واحنا انت بتكلم مين اه لازم تبقى اذل في طريقه الكلام مع ربنا عشان كده السيده هاجر جريت على الصف مفيش ميه ونزلت وقفت عند ابنها شويه وجريت على المروه مفيش ميه وجريت وجريت وجريت ما كانش على الخام زي اللي بنسعى عليه النهارده ده كان على ايه على حجاره ما كانش في مكيفات زي اللي احنا بنسعى فيها النهارده ده كان تحت حر الشمس ما كانش في وسط الاف وملايين زي اللي بنسعى معاهم النهارده ده كانت لوحديها بتقول يا رب لذلك طلعت الميه امتى بعد سبعة النهارده شبابنا بيضحكوا على نفسهم التحى وعايز يقوم الليل يحس اللي كان بيحس بيه الحسن البصري لا يا عم لسه بدري عليك فاضل لك 20 سنه عشان تحس اللي كان بيحس بيه ايوب السختياني وحسن البصري وسفيان الثوري والناس الكبار دول لسه بدري قول لي لا والله العظيم انا كنت بحسه من اول ليله ماشي يا عم انا موافق هو راح فين دلوقتي يقول لي ما انا اجيبه ازاي بعد 20 سنه ان شاء الله هتلاقيه بس 20 سنه شغل مش 20 سنه نوم وتيجي بعد 20 سنه تقول هو فين بقى لا اشتغل اشتغل اشتغل 20 سنة عشان تلاقي انا ما بقولش 20 يعني 20 وانما بقول الصبر الصبر محتاجين صبر على المعاني لتحصيل المعاني كلمة ابن القيم وإذا حققنا مقام الصبر فهل حققنا مقام الصبر على الصبر يعني اصبر واصبر على الصبر حتى يؤتي ثمرته احنا على يقين أن عاقبة الصبر الجميل جميلة بلا شك لكن الصبر الجميل ده مدته قد ايه ما تشرطش على ربنا يبقى احنا قلنا نمرة واحد ضع منهج وبرنامج والمنهج والبرنامج احنا قلنا عشان توصل يبقى على القضبان اللي هو على ايه على المنهج الكتاب والسنة بفهم سلف الأم قولا واحدا أنا شايف في زماننا التنكر للمنهج ده كتير والبعد عن المنهج ده كتير والثبات على المنهج ده نادر لكن مفيش حد هيقدر يوصل إلا بهذا المنهج مش عشان أنا بقول كده ده ربنا اللي قال كده والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه هو ده ربنا سبحانه وتعالى قال الكلام للصحابة ربنا بيقول للصحابة فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به الصحابة يعني فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق تفرق واختلاف الرسول صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم قال إنه من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل ضلالة في النار فلذلك المنهج مش عشان انا بقول كده وانما ده عشان ايه لان الله قال ذلك ورسول الله قال ذلك منهج معصوم تحط برنامج على المنهج كل يوم حاسب ن... كل يوم كل يوم حاسب نفسك على المنهج ده حققت كام في المية منه واعمل صح واصطبر لبكرة وتاني يوم حققت كام واصطبر اللي بعده وثالث يوم ورابع يوم والسنة دي والسنة الجاية عيش عمرك واجعل هذا المنهج هو قضية الحياة مش قضية حياتي ان انا ابقى عابد او ان انا ابقى في دين وده كلام وبس لا ده عمل ثم للاستقامة على هذا المنهج لابد من ثلاثة أشياء الأول طهر قلبك من الكبر طهر قلبك من الكبر انت اسمك ايه محمد ربنا يهديك يا محمد والسامعين ويتوب علينا اجمعين الواد محمد ده ممكن يبقى هو متكبر ومش دريان ممكن زمان الكلام ده كنت قاعد في البيت فأمي موجودة جنبي فبنتعشى فباكل جبنة طلعت حدقة فقلت لهم أنا مش قلت 100 مرة أنا عايز الجبنة بالقشطة مش حدقة فأمي قالت لي إيه يا ابن الكبر اللي أنت فيه ده أنا اتخ- فزعت اتخضيت كبر آه فعلا الواحد بدأ يراجع نفسه لأنه خاطر لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر آه. يعني أنت ممكن تبقى عابد ومخلص ومتكبر ايه ده يا شيخ ممكن اه الراجل اللي قال للرسول صلي عليه اعدل فهذه قسمة لم يرد بها وجه الله الرسول قال كده يخرج من ضئضئ هذا قوم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم كبر الراجل الرسول بيقول له كل بيمينك قال له ما اقدرش قال له لا استطعت ما منعه إلا الكبر حاجة صغيرة إنه ياكل بإيده اليمين الخوف لا تكون متكبر وانت مش دريان ان يكون جواك في قلبك كبر وانت بتزعم انك سيد المتواضعين القضية مش قضية التواضع يعني مش عشان الإنسان ينفي عن نفسه الكبر يبقى متواضع لا عشان ينفي عن نفسه الكبر يبقى مش متكبر فاهمين ازاي عشان كده كنت بقول عن بعض مشايخنا انه كان متواضع بغير تكلف انتوا فاهمين يعني ايه بغير تكلف اصل في بعض الناس بيتكلف التواضع كان في شيخ مشهور دايما ي- كل ما نسلم عليه يقول اللهم اجعلنا من المتواضعين يعني بيتواضع ويسلم علينا يعني فاللي بيقول اللهم اجعلنا من المتواضعين ده كبر القضية احنا عايزين نفهم يا جماعة عايزين نفهم دين عايزين نفهم الحياة دي عشان ما نضيعش ممكن تروح جهنم وانت مش قصدك مش قصدك فنمرة واحد انفي الكبر من قلبك قصدك ايه يا عم شيخ قصدك ايه ها في الموضوع ده قصدك ايه قصدي انك كل يوم قول انا وحش انا اسوأ واحد في الدنيا دي بجد قول كده قول قول هو ده نفي الكبر انك انت تعتقد ان انت لا انت صح ولا انت على دين ولا محتاج تصحح نفسك تعدل طريقك والا لو رضيت عن نفسك هذا هو الضلال المبين قال ابن القيم في كتاب مفتاح دار السعاده قال لي شيخ الاسلام ابن تيميه في اخر حياته المباركه والله اني اصحح اسلامي منذ اربعين سنه الى اليوم وما أظن أني أسلمت إسلاما جيدا إلى الآن هو ده اللي أنا قصدي عليه نفي الكبر نفي الكبر إنك أنت ما تقولش أنا كويس صحح إسلامك كل يوم وصحح معاملاتك وصحح اعتقادك وصحح فهمك للدين وفهمك للحياة وصحح معاملتك مع الناس وصحح صلاتك صح عباداتك سبحان الله العظيم شيخنا الشيخ محمد اسماعيل اظن من 20 30 سنه قال لي إيه؟ قال لي كل ما تيجي تقول الاذكار كل اسبوع مره كده اقراها من الكتاب لانك انت لو ظللت تقولها من من ذهنك هتتحرف وانت مش دريان هو الصراط كده دحض مذله لازم تصلح كل شويه يبقى نمرة واحد نفي الكبر اثنين لابد من وجود شيخ يؤدبك وتخضع له لازم ما فيش شيخ هتضيع هتتغر النفس فيها كبر وفيها غرور النفس والإنسان لو ساب نفسه كده عشان كده ربنا سبحانه وتعالى يقول وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما إيه باطلا وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا قال التفسير يقولوا باطلا يعني لا تؤمر ولا تنهى ما خلقناهما إلا بالحق يعني تؤمر وتنهى هو ده الحق فمن أراد أن يعيش لا يؤمر ولا ينهى فهو يريد أن يعيش الباطل لازم لك كبير عشان كده تجد في سير السلف كان في مجلس ربيعة أربعون عماما كان في مجلس مالك ثمانون عماما كان في مجلس أبي ثور أربعمائة عماما بنقراها كتير يعني إيه أربعين عمامة وثمانين عمامة ها؟ أربعين عالم أربعين شيخ هو بقى شيخ وبقى عالم بس برضه قاعد تحت رجلين الشيخ ما كبرش هم علماء بس قاعد تحت رجلين الشيخ لأنه لبس عمامة ما كانش يلبسها للمشايخ العلماء الشاهد إيه؟ لازم لك كبير يقول لك أنت غلط أنت ما بتفهمش أنت إيه اللي أنت هببته ده؟ صلح كده ما تعملش كده اتعلم كده وتذل له عشان يكسر فيك آه الكبر وحدة رؤية النفس النهارده كنت في أحد الشباب بيصلي معانا ولابس الغطرة الحمراء وعامل كده فأقول له يا ابني أنت لابس كده ليه؟ هي النفس مش ناقصة يعني هي النفس نفسها فيها كبر وفيها غرور فما تدهاش الفرصة إنها تطغى ذل ذل ها اخضع خليك في وسط الناس لابس زيك زي الناس بلاش تتميز عشان ما تحسش انك متميز حس ان انت اقل من الناس دي كلها عشان ما تتكلفش التواضع عشان ما يشكش عليك التواضع عشان تبقى متواضع سليقا يبقى نمرة واحد نفي الكبر اتنين الشيخ الكبير ثلاثة الزم العباده دايما هأكد وعيد وزيد المعنى ده إن سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم سجد حتى ظنت السيدة عائشة أنه قبض فحركت إبهامه فتحرك فسمعته يقول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك تفتكر الرسول سجد قد ايه عشان السيدة عائشة تظن انه مات نص ساعة ساعة لا الرسول سجد ساعتها تقريبا ساعتين ونص هقول لي اشمعنى ساعتين ونص يعني جبتها منين دي يا عمي دليلك ايه ان الرسول صلى الله عليه وسلم صلى مرة بالبقرة والنساء وآل عمران خمس أجزاء دول يا ابني خمس أجزاء وربعين خمس أجزاء وربعين ياخدوا لهم قد إيه؟ ساعتين ونص أه ساعتين ونص لأنه كان كلما مر بآية دعاء دعا وكان ركوعه قريبا من قيامه وسجوده قريبا من قيامه يبقى سجد ساعتين ونص قول لي بقى انت يا عم الشيخ اطول سجده سجدتها في حياتك كانت قد ايه المفروض نتكسف مش نضحك المفروض نستحي من الله ان الرسول غفر له ما تقدم من ذنبه وهو سيد ولد ادم وهو حبيب الله ويسجد ساعتين ونص وبعد ساعتين ونص يقول أعوذ برضاك من سخطك والواحد مننا اللهم استرنا بس انا عايز اكتفي على كده بس تروح وانت منكسر كده شايف نفسك جنب النبي مذنب مذنب انك انت ما عملتش اللي عمله ده ولا مرة واحدة في حياتك ولا مرة واحدة في حياتك والآخر بتقول اسقيني من ايده ودخلني مدخله واجمعني معاه في الفردوس الاعلى من الجنة وعشمان بإيه؟ بإيه؟ ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون ادي الكلام وفاضل الشغل هذه الجادة فأين السالك نريد العمل نسأل الله عز وجل أن يهديني وإياكم سواء السبيل اللهم ارزقنا العمل بما علمنا اللهم اجعل ما علمتنا حجة لنا لا علينا اللهم خذ بأيدينا ونواصينا إليك أخذ الكرام عليك دلنا بك عليك واهدنا بك إليك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتول أمرنا وأحسن خلاصنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله أنا بحبكم في الله